بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم كيف كيف كيف كيف وأخواتها وأخواتها كيف وأخواتها كيف كيف كيف كيف كيف وأخواتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله إذا كنا في فضفضة نقول كيف حال قلوبكم مع الله فنحن في كيف وأخواتها نقول كيف حال بيوتكم مع الله كيف حال أسركم مع الله كيف حال معاملاتكم مع الله كيف حالك وزوجتك مع الله إخوتي ما زلنا في إطار السعادة الزوجية ذكرنا العقد والبناء والزواج وأهمية الزواج ثم تركناهم في اللحظات الأخيرة وانتقلنا لنتكلم عن تحصين البيت المسلم وذكرنا كيف نحصن البيت بالصلاة والقرآن وذكر الله وذكرنا الأذكار التحصينية للبيت فصار البيت محصنا من الشياطين ولكن هناك ما هو أخطر من شياطين الجن وهي النفس الإنسانية اللهم قنا شر نفوسنا اللهم اهد لنا نفوسنا اللهم نجنا من أذى نفوسنا إخوتي البيت المسلم بني لصناعة السعادة ولكني أشبه هذه السعادة بقرص العسل الذي يتعاون فيه جميع أفراد الخلية فإذا تخلى أحد أفراد الخلية عن موقعه سبب ذلك خللا في إنتاج هذه السعادة لقد قلت حال الكلام عن الزواج أن الزواج كائن حي خلق بين زوجين بين رجل وامرأة هذا الكائن الحي يحتاج أن يسقى يحتاج أن يسقى بالماء أن يروى بالماء لينبت يحتاج أن نرويه بالماء لينبت ونحتاج أن نراعيه أن نراعي هذا هذا الزرع أن نراعي هذا الزرع لكي يعيش ولكي ينمو ولكي يزهو ولكي يزهر ولكي يثمر أما إذا آه، اتكل كل منهما على الآخر وهذا ما حذرت منه في بداية قضية الزواج أن الأخ يتزوج ويقول أريد أخت تعينني على أمر ديني والأخت تتزوج وتبحث عن أخ يعينها على أمر دينها فينام لتعينه وتنام ليعينها وينامان ليفسد البيت ويضيع الحب ويضيع البيت إخوتي تعالوا لنبني صرح السعادة الزوجية مسؤولية السعادة الزوجية تقع على الزوجين وهذه السعادة مبنية على وجود المحبة بين الزوجين وليس المقصود بالمحبة افهمني وانتبهي لي ما تقوليش شايف اهو بيقول الحب افهمني وافهميني ليست المحبة التي اريدها او اقصدها ذلك الشعور الاهوج الذي يلتهب فجأة وينطفئ فجأة انما المحبة التي تبنى عليها السعادة وتوجد بها البيوت المطمئنة هو التوافق الروحي والاندماج العاطفي النبيل الطاهر بين الزوجين 101 مرة حكيت القصة ان الولد في كلية الهندسة قال لي في خلال الخمس سنين حب يجي 200 300 400 واحدة وقلنا ساعتها ما بيفهمش كل ما يشوف واحدة تعجبه يحبها هو ده الغلط مش قضية الإعجاب الحب وعشان كده قلت وأكرر وأؤكد بيقين إن اللي ما حبش ربنا عمره ما يعرف يحب في الدنيا دي ولا يفهم الحب الناس اللي بتفهم حب هم اللي بيحبوا ربنا فيفهم يعني ايه حب يفهم يعني ايه هذه العلاقة الرقراقة السامية الحب فلذلك انا بقول ان الحب ليس وحده يبني البيت اللي هو العاطفة زيك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عبد الله بن عمر ابنه أراد أن يطلق امرأته قال لماذا تطلقها قال لأني لا أحبها قال سبحان الله وهل كل البيوت بنيت على الحب وأين الرعاية والتزمم الموضوع مش موضوع بحبها لا بكرهها لا ما بحبهاش وتقعد بقى ها بحبها لا ما بحبهاش بحبها ما بحبهاش هي مش لعبة ودايما اقول الحب ده ما هو الزرار ندوس عليه كده نحب ندوس عليه نطفيه ما بنحبش لا ما حدش فاهم حب المهم البيت السعيد لا يقف على المحبة وحدها بل أنا أقول أن البيت السعيد ينبني على أربعة أركان أساسية رئيسية أي بيت في الدنيا يريد السعادة لابد أن ينبني على هذه الأركان الأربعة بدونها يبقى مفيش بيت سعادة مفيش سعادة الرضا الإخلاص الرحمة التقوى تاني الأسس الأربعة لبناء السعادة الزوجية في البيت المسلم أربعة أقول تاني تدفع كام الصلاة على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أول أساس الرضا اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله والرضا جنة بجميع المقاييس شوف يا ابني لما ترضى بزوجتك دي والكلام ده قلته قبل كده تبقى في عينيك أجمل زوجة في الدنيا حتى ولو كانت دميمة سبحان الله العظيم قلت لكم قبل كده كلمة مصطفى صادق الرفعي انه قال لو دخل طفل الى غرفة طفل لسه بيحبو عنده سنة واقف على رجليه وفي غرفة فيها عشرين امرأة كلهن ملكات جمال إلا أمه دميمة هيبص كده لكل الجميلات ويسيبهم ويترمي في حضن أمه هو ده الرضا اللي فطر عليه الطفل الرضا اللي جعله يحب أمه لأنها أمه مش لأنها حلوة ويرضى بأم بأمه لأنها أمه مش لأي سبب تاني فلذلك إنك تحب زوجتك لأنها زوجتك رزق الرضا وإنك ترضي زوجك لأنه خلاص زوجك ترضي بيه الرضا ده أساس وكل المشاكل الزوجية بلا استثناء السبب الأول فيها عدم الرضا فارضى بزوجتك دي ورزقك واللي قسم لك الرزق ده الله قول لي لا ما انا كان قدامي 100 واحده غيرها بس اتجوزتها خلاص بقت رزقك انا غلطت ان انا اخترتها خلاص استحمل غلطك يا ناس احنا بنقول الطلاق مش حرام والطلاق مش شر كله والطلاق قد يكون هو الحل الوحيد لكن الطلاق يترتب عليه شر كثير وأضرار ضخمة جدا وكثر الطلاق في زماننا وبقى في أنواع من طلاق الهيافة واحدة عايزة تتطلق عشان جوزها حلق لابنه شعر ازاي تحلق لابني ابنك ما هو ابنه برضه وانا عارف ان هي ممكن تكون بتضحك دلوقتي وتقول لا انا ما طلبتش الطلاق عشان حلق له انا طلبت الطلاق عشان ضربني طب هو ضربك ليه عشان قلت له كذا لما جه والواد حلق له واتنرفز وهو غلطان انه ض... لكن القضيه بقى فيها شيء من التفاهه اللي تخلي الانسان ي- يفزع ايه عايزه تتطلق ليه عشان حلق لابنه الكلام هيتقال كده هيتناقل كده يا بنتي دي حياة وعقد الزواج ده عقد راقي جدا اسمع اسمعي ربك بيقول ايه وكيف تأخذونه ها ها قولي ما انت حافظة وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا واخذنا منكم ميثاقا غليظا لا لا الاثنين وقد افضى بعضكم الى بعض شوف واس- واستفهام استنكاري كيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض انت عارفه يعني ايه افضى بعضكم الى بعض اكتشفت عليه ازاي يبقى في نفكر في طلاق بعد دي واخذنا منكم ميثاقا غليظا زوجتك على كتاب الله وسنه رسوله احنا ما بنقولش الطلاق حرام لا لا مش حرام وزي ما قلت في المقدمه ان ممكن يكون هو حل المشاكل هو احسن الحلول ممكن يبقى الطلاق لكن مش دايما مش دايما ده لما يبقى مفيش طريق غير كده الحل الوحيد ربنا وضعه في النهايه فإن خفتم ألا يقيما حدود الله يبقى الطلاق هل لما نخشى ان هذا الزواج لن يقيم حدود الله الارتباط بين زوج وزوجة سيضيع حدود الله ساعتها يحصل الانفصال الشاهد ايه ارجع تاني الرضا والرضا لما ابقى راضية بزوجي ده ودماغه وشخصيته وفلوسه وتصرفاته وابقى راضي بزوجتي دي بشكلها وكلامها وطريقتها واسلوبها وتفكيرها ساعتها تتحل المشاكل بالراحه غلط وحلق للواد مش عجباكي الحلقه خصمين كانت تحجره إحداهن إلى الليل صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله لا يا عم احنا منا ربنا يهديك يا مدني ويجوزك ويتوب عليك الشاهد ايه انا عايز اقول ايه اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم آه ان هيبقى لها حل تاني لما نبقى راضيين وعايشين بالتراضي وبالرضا هيبقى في عتاب هيبقى في تلطف هيبقى في احتمال نمرة واحد الرضا اتنين الإخلاص آه. إخلاص الزوجة للزوج وإخلاص الزوج للزوجة وأنا عايز هنا أنبه تنبيه خطير جدا وهو كلام ولت وعجن ولف ودوران وعك في قضية المساواة بين الرجل والمرأة هل هناك مساواة بين الرجل والمرأة؟ احنا مش عايزين رأي محمد حسين يعقوب ولا رأي الشيخ فلان ولا رأي المذهب الفلاني ولا رأي الإمام فلان ربنا بيقول ايه الرجال الله يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ده كلام ربنا مش أنا اللي بقرر ولا أنا اللي بقول ولا ده كلام جديد على أسماع المسلمين كل البيوت سمعت الآيات دي وكل الرجال وكل النساء سمعوها مش بجيب حاجة جديدة قال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة برضو ده مش قراري ده كلام ربنا اللي انت حافظاه واللي هو حافظه واللي الدنيا كلها تعرفه مصحف وقرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار ليل ونهار يبقى لازم أحط دي في دماغي ادام انا تزوجت يبقى في رجل فوقي درجة ده دين ده حكمة ربنا مش عيب العين مش عيب عيني انها ما تشوفش ورا الحائط دي دي قدراتها فما يعيبش المرأة ان بقى الرجل فوقها درجة لان هي مخلوقة كده ربنا خلقها كده وآسف كل اللي عايزين يجاملوا النساء أو يجاملوا غيرهم في هذا الكلام ليوافقوا الغرب أو ينافقوا الغرب مش مسؤوليتنا بقى احنا نقول الحق اللي ربنا قاله ولابد أن يعلمه الكل ونعتقد يقينا أن شرع الله مصلحة كله وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله كون ان في رجالة ظلمة موجود بيظلم المرأة ويؤذيها بالقوامة دي وبالدرجة دي موجود ولكن هذا لا ينفي أن له القوامة مش عشان هنلغيها هذا هو الحق فإذا اعتقدت هذا بقى في حاجة اسمها الإخلاص الإخلاص للزوج وهذا صار عملة نادرة في هذه الأيام الإخلاص يعني إيه يعني يبقى الباطن زي الظاهر انت مش راضية مش عاجبك اتطلقي انت مش راضي مش عاجباك طلقها ببساطة لكن لازم الإخلاص بمعنى السؤال بيتردد كتير خلينا نقوله يجوز ان واحدة تبقى متزوجة وتحب واحد تاني هذه خيانة زنا حاسب يا عم الشيخ ده احنا سألنا قبل كده وقالوا لنا يجوز لا ما يقولوش يجوز حدش يقدر يقول الزنا حلال قول لي هو الحب زنا اه حب في الحرام زنا ان واحدة تحب غير زوجها حلالها يبقى زنا جبت الكلام ده منين يا عم الشيخ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها اللمس والرجل تزني وزناها السعي والقلب يهوى ويتمنى يبقى القلب اللي بيهوى في الحرام قلب زاني والقلب اللي بيتمنى الحرام زاني الإخلاص أن يكون قلبك كله لزوجك وقلبك كله لزوجتك تحب واحدة تانية واحدة عجباني معجب بيها حرام حرام لأنها جات لك نتيجة الحرام إن بصت لها وإنك سمعتها وإنك اتكلمت معاها وإنك ضحكت معاها فأعجبت بيه هي لعبة ده دي الإخلاص ويا سلام لما أبقى أنا واثق إن زوجتي ما تعرفش غيري دايما بقول الراجل هو اللي يعرف طول الوقت زوجته فين وبتعمل ايه يبقى كده راجل البيت اما اللي ما يعرفش مراته فين ما يبقاش هو الراجل الإخلاص إنك تبقى مخلص ليها قد ما هي مخلصة ليك دي حقوق مشتركة بنقول إحنا ما نقدرش نجيب مسطرة وقلم رصاص وناخد خط كده ونقول هنا حقوق الزوج وهنا حقوق الزوجة لا في حقوق متداخلة متشابكة زي الإخلاص ده زي الرضا الأربعة اللي هيقوم عليهم البيت حقوق مشتركة للزوجين زي ما هي مطالبة بالإخلاص لك أنت مطالب بالإخلاص لها ثلاثة الرحمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة آه. ارحميه ارحمها يا سلام لما يبقى التعامل بيننا بالرحمة لما نتعامل بالرحمة أن ترحم ضعفها أن ترحم جهلها أن ترحم غفلتها نفس الكلام ده نقوله للرجل أيضا للمرأة أن ترحمي ضعفه وجهله وغفلته بمعنى إيه احنا ضربنا المثال ده زمان في أول قضية الزواج لما اتكلمنا عن بلاش نعيش الأحلام خلينا نعيش الواقع والتوقعات واحد طول النهار تعبان جدا في الشغل وزملائه والمدير والمواصلات الدنيا كانت قرفاه في اليوم ده فراجع بقى بيحلم هروح الاقي زوجتي محضره السفره وحاطه الاكل وتمام التمام ولابسه ومتزوقه ومتزينه وايه هدخل الاقي البيت ريحته زي الفل و... هلاقي مقابلة كده بس تغسل كل قرف النهاردة طول الطريق وهو مروح بيحلم هي في نفس الوقت تعبت فراحت داخلة مطفية أنوار الشقة كلها عشان صداع شديد جدا دماغها هتنفجر طفت أنوار الشقة واتغطت ونامت هو وصل البيت خبط على الباب مفيش حد بيفتح مفيش حد يفتح يرن مفيش حد يفتح طلع المفتاح اللي معاه وقعد يدور في الشنطة والتليفون وقع في الارض البطارية اتنطرت قعد يلم في تليفونه فتح الباب ودخل لقى الدنيا ظلمة يا فلانة ما بتردش يا فلانة انت فين ما بتردش يا فلانة بدأ يتنرفز دخل جري لا نايمة متغطية ايه ده هي طبعا تعبان بتقول ايه في ايه لا في ايه انت مش عارفة في ايه مش في زوج جاي دلوقتي وهي قامت اتنرفزت عليه وهو اتنرفز عليها والامر وصل لحد الطلاق ليه لان زي ما هو كان بيحلم انه هيرجع يلاقي البيت وردي هي كمان كانت بتحلم انه لما فتح الباب وما لقاهاش بيري ايه مالك يا حبيبتي في ايه وراح شايلها جري وتعال نروح للدكتوره لا لا لا لا عايزه يحن عليها هي كمان كانت بتحلم فهو بيحلم وهي بتحلم مين الغلطان هي دي كلمة بقى ايه الرحمة لو بينا تراحم هو رحمها وهي رحمته كان الموقف ده يعدي صح لكن هو مستأسد لأن حلمه اتحطم وهي كمان مستأسدة وأنا من حقي هو أنت بس اللي من حقك إن الحنية والود والعطف والحضن والطبطبة ما أنا كمان آه لو بيننا وبين بعض رحمة بين الزوج والزوجة كان حصل إن احنا نتفاهم بالرحمة بالتراحم أربعة التقوى اتقي الله فيها وانت اتقي الله فيه عارفين التقوى يعني ايه مراقبة الله اتقي الله ما هو التقوى تضاف الى اشياء واتقوا يوما اللي هو يوم القيامة واتقوا النار وفي اتقوا الله فبين الزوج والزوجة محتاجين نتقي الله ان الزوج يتقي الله في زوجته وان الزوجة تتقي الله في زوجها الرضا اثنين الاخلاص ثلاثة الرحمة اربعة التقوى لو تعاملنا بالتقوى عارفين التقوى ايه قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وانت قاعده مهتمه بالكلام قوي ما بتصليش على النبي طب صلي صلى الله عليه وسلم طب بالراحه خضتني ماشي بالراحه صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اتق الله فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال يعني خلي بينك وبين الغلط شوية يعني ايه يعني ايه يعني يعني سيبي شوية من حقوقك يعني تنازل عن شوية من آه، كبريائك التقوى التقوى ان احنا نسيب حتة كده بيننا وبين الغلط بيننا وبين الغلط قلنا الكلام ده قبل كده ان الكلام مع النساء في المباح مباح يعني لو شيخ عايز يدي درس واحدة عايز تسأل سؤال مباح لكن دي فتنة فخلينا نسيبها دي لله حتة الفتنة دي لله نسيبها نبطلها فاهم ف- فاهم ازاي فنفس الشيء عايزين في البيت نخلي فيه حتة كده انا سايبها لله وللرجال عليهن درجة فانت اعلى درجة فلازم تحتمل اكتر وللرجال عليهن درجة ان هو فوقيكي درجة فلازم انت تحتملي اكتر وصلت لا لسه طب صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول ايه والله إني لأتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي ولا أحب أن أستنطف كل حقي الذي لي عليها حتى لا تستنطف كل حقها الذي لها علي هي دي حتة التقوى ان انا اسيب شوية وهي تسيب شوية نعيش سعداء التقوى يبقى الأربعة الأركان الأساسية الرضا والإخلاص والرحمة والتقوى تعيشوا سعداء أمال المشاكل بتيجي منين إيه أسباب المشاكل الزوجية آه واحد الخطأ من البداية علماء يقولوا ايه من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة الامور ببداياتها اول الزواج انا كنت عايز اتزوج ليه هو ده السؤال عايز اتزوج ليه النية الصالحة في الزواج احد اسباب السعادة ان انا بتزوج لله فالله جل جلاله يسير هذا البيت دي نمرة واحد اتنين الاختيار اخترتها ليه قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ل- لجمالها وكما قيل من تزوج امرأة لجمالها لم يزده جمالها إلا ذلا ومن تزوج امرأة لمالها لم يزده مالها إلا فقرا ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده حسبها إلا إهانة ومن تزوج امرأة لدينها كتب الله له السعادة القلبية هي دي القضية يا إخوة إن واحد بيتزوج لشهوة شاف واحدة جميلة عجبته مشي معاها حبته حبها اتجوزه الأصل غلط بني على غلط فلذلك هتيجي تعالج وفي عوج من الأول العلاج ممكن يا شيخ ولا مستحيل لا مش مستحيل العلاج ممكن لكن لازم يحصل تنازلات من الطرفين على أصول الدين لكي ينصلح الحال وإلا إذا ظللنا نعالج المشاكل على الهوى والأهواء والشهوات فإننا نزيد المشاكل اشتعالا لابد على أصول الدين تعالج المشاكل يبقى الغلطة الأولانية في الأساس اتزوجتها ليه شوف سيدنا آه، جابر ابن عبد الله ابن حرام قال له صلى الله عليه وسلم مريم أنا عامل ايه قال تزوجته قال بكرا أم سيب قال بل سيب قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك فقال جابر يا رسول الله مات عبد الله أبي وترك لي سبع بنات كزرب القطع لسه شعرهم طالع سبع بنات فأتيت بامرأة سيبا تربيهن آه شفت بقى أبوه توفي وهو بقى مسؤول عن سبع بنات ما يعيش لنفسه تبقى أنانية وإنما يعيش لإخواته ويبقى هو ده الإيثار ودي الرجولة ودي البطولة وده الحق وده الصواب لو اتزوج بنت لنفسه ما تقدرش تربي ما تقدرش تحتمل تربية الأولاد البنات دول فكذلك رجل مثلا شاب أبوه وأمه كبيرة في السن وما لهمش غيره إخواته كان له خمس بنات اتجوزوا وثلاث صبيان اتجوزوا وسافروا وفيش غيره هو فيريد أن يتزوج لابد أن يتزوج امرأة أو بنت تخدم هذين الكبيرين قل لي وأنا أضيع حياتي عشانهم ومين اللي قال لك إن أنت بتضيع حياتك يمكن هي دي بقى اللي تسعدك قول لي وانا ما, ما تيجي اخت من اخواتي تقعد معاها ولا اخ من اللي اتجوزوا واتبسطوا سنين طويله يجي يقعد معاهم بقى وي... ويخدمهم لا مش كده هو فرض عين على كل واحد منكم فلما انت تقوم بيه لما هم مشوا تعين عليك انت بقى بالذات ولعلك بادخال السعاده على والديك الله يسعدك بزوجتك ولو تخليت عنهما فعذب بسببك ربنا يعذبك بهذا الزواج شفتوا ازاي ده امثله سريعه لموضوع الاختيار بختار ازاي وبختار ايه وبختار مين وبقدم تنازلات قد ايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج تزوج امراه اكبر منه بخمس عشرة سنه وسيب كانت تزوجت قبله ثلاث مرات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ف وهذا لا يعيبه ولا يعيبها ولا يضر ولا يضرها بل كانت هذه هي المرأة أنسب امرأة في الدنيا على ظهر الأرض تستقبله حين نزل عليه الوحي ما كانتش واحدة في الدنيا تقدر تعمل اللي هي عملته اللي هي دي شفت ازاي ان هيجي لك موقف في الحياة يحتاج بقى دي انا ما بقولكش اتجوز اكبر منك ولا اتجوز مطلقة او ارملة مش مش قصدي قصدي هدفك في الحياة هو اللي يحدد تختار مين ومين اللي هتنفع لمستقبلك في حياتك ما تبصش تحت رجليك فلذلك اول اسباب المشاكل الزوجية سوء الاختيار أو الغفلة عن النية الصالحة عند الزواج أيضا من أسباب المشاكل الزوجية عدم الرضا احنا اتكلمنا عن الرضا وأهميته ثلاثة من أسباب المشاكل الزوجية التطلع لما في أيدي الناس اللي بيبص للنساء المتبرجات ازاي تعجبه زوجته اللي بيبص لزوجات الآخرين كيف يرضى بزوجته واللي بتبص للرجالة التانيين ازاي ترضى بزوجها واللي بيسمع القصص الوهمية هو راح الشغل وبقت أعداد الموظفين دلوقتي آسف بلاش الموظفين بقت أعداد بعض الناس أنا آسف مش أكثر الناس بعض الناس أكثر كلامهم عن النساء وزوجتي عملت وزوجتي سوت وزوجي عمل وزوجي سوى وبعدين يروح البيت يقول لي ده صاحبي بيقول مراته بتعمل له يا عم أ- أ- أ- انا مالي ومال صاحبك وما ادراك يمكن صاحبك بيكذب لكن هي دي اه محاضره قديمه قوي من زمان 20 سنه يا ابني 20 سنه ولا اكتر شريط موجود اسمه الرضا بالقضاء والقدر بقول ايه ان اللي يرضى بربنا ربنا يزيده رضا واللي يسخط ربنا يزيده سخط قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط يعني ايه واحد راضي بزوجته وبيحبها وعايشين في سعادة بالرضا بالرضا في مرة صبح الصبح لقاها اتنرفزت عليه ولازم اقول ان يا جماعة في فرق بين الحرام والحلال يعني في فرق بين اتنين مخطوبين او بيحبوا بعض كما زعموا في الحرام ماشيين مع بعض في الحرام وبين زوجين عايشين مع بعض ليل ونهار ما هي دايما اقول انا مش مطلوب ان انا ابقى رايق وظريف ودمي خفيف 24 ساعة في اليوم بتيجي ساعات عليا متضايق زهقان زعلان حد ضايقني اذاني فمش مطلوب طول الوقت ابقى هادي وظريف وشيك و لارج و و و و مش شرط مش لازم وكذلك الزوجه هت- ما هي انت بتقولي لي وما تطالبنيش انا ك... وانا ما بطالبكيش انا عارف انا بقول انت كمان ليكي ظروفك انك انت احيانا متضايقه زعلانه مهمومه آه الى اخره مشغوله تعبانه مريضه عايزه تنام اي حاجه كل واحد له ظروف ولازم نقدر لبعض هذا لكن احنا بنتكلم على الاعم الاغلب في الحياه مش الظروف المختلفه فالاعم الاغلب في الحياه اذا كان هو راضي وهي راضيه فربنا يسخر له اللي يزيده رضا زي ما بنقول كده صبح الصبح عمل حاجه اتنرفزت عليه فراح الشغل متضايق زعلان والرجل الرجل الرجل لا يفشي اسرار بيته مالك لا لا مفيش حاجه وانا بنصحك وبنصحك ساعة ما تخرج من البيت اقلع دماغ البيت وساعة ما ترجع من الشغل اقلع دماغ الشغل بلاش تبقى معاك دماغ الشغل في البيت ولا دماغ البيت في الشغل يا يا عم الشيخ سهلة كده مش سهلة لكن ممكن الشاهد ايه راح الشغل وهي زوجته كانت بس ايه اتنرفزت عليه صوتها عالي ففوجئ بواحد بيحكي لزميله يقول له والله مش عارف زوجتي ديك انا هطلعها بقى ليه ليه كده انا سعيد خلاص النهارده تصدق خبطتني بالكوبايه في وشي فهو قاعد كده يقول الحمد لله ده خبطته بالكوبايه الحمد لله ده ده يا دوبك هي زعقت لي فالحمد لله فيزيده رضا بخلاف واحد تاني ساخط هي مش عاجباه اتنرفزت عليه زعقت له فيروح الشغل وهو قاعد كده يلاقي واحد يقول تصدق زوجتي بتصمم قبل ما اخرج من البيت انها يعني آه، في يعني ترضيني بكل ما ويقعد يحكي نوع من انواع التفاصيل والتاني متغاظ وعمال يغل في نفسه اه لانه ساخط فربنا بيسخر له اللي يزيده سخط يبقى اللي الراضي ربنا بيزيده رضا والساخط بيزداد سخط فلا تتطلع لما في أيدي الناس لا تنظر عشان كده قول ربك جل جلاله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات هنقول أحد أكبر أسباب المشاكل الزوجية التلفزيون والنت اللي قاعد يتفرج على الممثلة اللي بترقص زي الشيطانة خبيث فلن يرضيه إلا خبيثة مثل التي يراها ما ترضيش طيبة لما تبقى واحدة طيبة وطاهرة وحيية عايزة واحد طيب وطاهر وحيي فيرضى بها وترضى به أما إذا دخل الخبث البيت فمن أين يأتي الرضا أيضا من أسباب المشاكل الزوجية الحرص على كل الحقوق ونسيان بعض الواجبات الزوج عمال يشترط انا لما اجي عايز الاقي كذا والاقي كذا وادخل البيت يحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا طيب والواجب عليك ايه واجب عليك لما تيجي يبقى واجب عليك كذا وكذا وكذا وكذا ولازم لما تخرج يبقى عملت كذا وكذا وكذا وكذا وزي ما قال عبد الله بن عباس وما احب ان استنطف كل حق الذي لي عليها فتستنطف كل حقها الذي لها عليه طالب بكل حقوقك هي كمان الطالب بكل حقوقها يبقى الفشل محدش يقدر لازم شيء من التسامح والتراضي والتغافل والترك لله اذا اردنا ان احنا نعيش في غاية السعادة يبقى غاية حياتنا طلب رضا الله والسلام عليكم ورحمة الله